الرحمن الرحمن في روض الروح الروحاني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه ولله ضر القائل تجويدك القرآن حق واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحنا وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل بالحدر والتدوير يا خليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع حلقة جديدة من برنامجكم اقرأ وارتقي هيا بنا إلى الفقرة الأولى حكم اليوم أوجه الوصل بين الصورتين تعالوا سريعا نتذكر ما قد سبق اتفقنا ان احنا بنتعامل مع باب الاستعاذة والبسملة كسيناريو او كحوار احنا شفنا لما جينا نتعامل مع المصحف الشريف كنا بنتعامل اولا لو هنبدأ اول الصورة وجينا قلنا ان لما هبدأ اول الصورة لو نفتكر الصورة في أولها بسملة ولا ما فيش في أولها بسملة جينا بعد كده انتقلنا إلى سيناريو آخر أو حكاية تانية إن أنا دلوقتي لو هفتح المصحف بس أنا مش هبدأ من مطلع صورة في أول صورة أنا خلصت الورد بتاعي امبارح النهاردة هبدأ ورد جديد صح كده النهاردة هبدأ إيه ورد الجديد بتاعي ولو يكن خلصت الجزء الأول من سورة البقرة هبدأ الورد بتاع النهاردة الجزء الثاني من سورة البقرة ولكن سيقول السفهاء هل هذا البدء يعد بدء بأوائل الصور أم بأواسط الصور قلنا في الحلقة السابقة أنه البدء بأواسط الصور ولو تفتكروا قلت أن ساعتها القارئ أو القارئة مخير أو مخيرة يا إما يثبت البسملة أو لا يثبت البسملة ولذلك قال الإمام الشاطبي لو نتذكر وفي الأجزاء خير من تلا وهيترتب ان انا لو اثبتت البسملة بقى عندي الاستعاذة والبسملة والآية اللي هبدأ بيها من وسط السور فيترتب عليها الأربع أوجه اللي احنا عارفينهم جينا بعد كده قلنا لو أنا مش هقول البسملة بقى عندي الاستعاذة وعندي الآية اللي هبدأ بيها مباشرة ففي هذه الحالة يبقى على طول مقطع يوصل النهاردة الحكاية بتاعتنا مترتبة على بعض خلصت صورة وداخل على صورة جديدة اه ما بقتش قضية بدء بقت قضية وصل طيب نحكي حكاية مهمة هل وصلك للفاتحة بالبقرة كوصل الأنفال بالتوبة ده سؤال محتاجين نجاوب عليه يعني هل وصل الفاتحة بالبقرة كوصل الأنفال بالتوبة الأمر مختلف ليه يا عم الشيخ لأن الفاتحة بالبقرة الصورتان بينهما بسملة الصورتين بينهم بسملة إنما الأنفال بالتوبة الصورتين مش بينهم بسملة فليهم حكم خاص تعالوا بسرعة نشوف لو الصورتين بينهم بسملة فاكرين لما قلنا ان هنبدأ بأوائل الصور لنا آه لنا أربعة قطع الجميع قطع الأول ووصل الثاني بالثالث وصل الجميع ووصل الأول بالثاني وقطع الثالث هقول لك خد الثلاثة الأولانيين وسيب الرابع لأنه هيتمنع بين الصورتين يعني يا عم الشيخ عايز تقول إيه عايز تقول ناخد قطع الجميع قال لك آه وانزل بكلمة قطع ومقايل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث آه عكس قطع الجميع وصل الجميع آه لكن الرابع يمتنع يمتنع بين الصورتين وصلت يعني ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام اللي أنا عملته ده اسمه إيه معايا ولا لأ اسمه قطع الجميع طب اسمعوا التاني ده كده ولا الضالين الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم آه اسمه إيه ده أنت قطعت الأول ووصلت التاني بالتالت آه ما ده اللي أنا قايل قطع الجميع انزل بكلمة قطع قطع الأول وصل الثاني بالثالث عكس قطع الجميع عايز أسمع وصل الجميع ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يبقى ده وصل الجميع يبقى يا عم الشيخ أما أوصل بين صورتين بينهم بسملة ليا ثلاث أوجه والرابع يمتنع آه طب ما تسمعوا الهدية دي سبحان الله عارفين اللي انا بقوله ده اتحط فيه مجلدات حد يصدق هذا الاستعاذة والبسملة وضع فيه مجلدات ولذلك يقول العلامة الخليجي العلامة مين الخليجي رحمه الله تعالى في كتاب سماه قرة العين أوجه الوسط من الصورتين اللي بينهم بسملة قال إيه اسمعوا كده البيت ده وبين كل صورة وأخرى ثلاث لمن يبسمل اسمعوا تاني وبين كل سورة وأخرى ثلاث لمن يبسمل تقرى قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل كل فتل بالإتقان تاني تاني وبين كل سورة وأخرى ثلاث لمن يبسمل تقرأ قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل الإطان خدنا بالنا ما بيقول لك من حفظ المتون هذا الفنون من حفظ المتون هذا الفنون الأدلة الدليل بتاعنا طب خلصنا من ده خش على حاجة تانية ايه هي لو انا هوصل بين صورتين مفيش بينهم بسملة وأبرز نموذج على هذا الأنفال بالتوبة الأنفال آخرها إن الله بكل شيء عليم والتوبة براءة من الله ليس في أولها بسملة طب الأوجه بتاعتنا إيه استنتجوها معايا كده إن الله بكل شيء عليم وقفت خدت نفسي ولا لا خدت نفسي اهو براءة من الله يبقى لما تقف وتاخد نفسك اسمه الوقف طب اسمع اللي جاية دي إن الله بكل شيء عليم براءة انت وقفت يا عم الشيخ بس ما خدتش نفسك هو ده اللي اسمه السكت انتوا فاكرين لما كنا بنقرأ وقيل من راق كلا بل ران ما بناخدش نفسنا ده أمانة بيننا وبين ربنا يبقى أول وجه اسمه إيه الوقف عشان وقفت وخدت نفسي تاني وجه اسمه السكت لأنك وقفت بس ما خدتش نفسك طب التالت اسمع كده إن الله بكل شيء عليم براءة إيه ده ده أنت وصلت يبقى وقف وسكت ووصل خدتوا بالكم طيب ناخد كام دليل على الكلام ده الدليل الأول للشيخ الجليل رحمه الله تعالى الشيخ السمنودي في متونه التي وضعها سميت بالسمنوديات ماذا قال وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسملة تاني تاني وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسملة طب تاخد دليل تاني خد الدليل ده كمان خد الهدية دي الشيخ عثمان سليمان مراد في متنه الرائع المسمى بالسلسبيل الشافي وبين أنفال وتوبة أتى وقف وسكت ثم وصل يا فتى تاني تاني وبين أنفال وتوبة أتى وقف وسكت ثم وصل يا فتى شفت الدليلين دول طيب حاجة بقى السؤال ممكن يطرح من طلاب العلم يجي يقول لك ايه يا عم الشيخ طب ده شأن الأنفال بالتوبة طب أنا قدر ليا مثلا إن أنا عايز أوصل البقرة بالتوبة عايز أوصل الكهف بالتوبة أعمل إيه هم هم الثلاث أوجه هم هم توصل البقرة بالتوبة آل عمران بالتوبة النساء بالتوبة الكهف بالتوبة الأنبياء بالتوبة زي ما احنا عاوزين ولذلك يعني ربنا من عليا وضعت كده بيت في المسألة دي قلت فيه ايه اسمع كده وبين, وبين كل صورة وتوبتي ثلاث كالانفال تجيء اقول تاني البيت ده اقوله تاني وبين كل صورة وتوبتي ثلاث كالانفال تجيء يعني زي ما احنا بنعمل بين الأنفال والتوبة هنعمل بين أي صورة والتوبة وصلت دي كانت حكايتنا النهاردة مع أوجه الوصل بين الصورتين أرجو أنها تكون ميسرة وواضحة لينا تيجي بقى نروح على الفقرة الثانية فقرة الشيخ محمود خليل الحصري يلا مع الفقرة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتقوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
عدنا إليكم بعد سماع فقرة الشيخ الجليل محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة غافر وانضم إلينا آه، في هذه الفقرة آه، يوسف ربنا يكرمك يا يوسف شرفت اقرأ واقرأك يا يوسف الله يخليك الله شكرا يكرم طيب هنستمع بقى إن شاء الله في ال- الفقرة ديت بإذن الله تعالى لأخونا يوسف بإذن الله تعالى وهو يرتل علينا من أي الذكر الحكيم آه، من سورة غافر يلا يا يوسف نستعذ كده ونبسمل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وك- وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بارك الله فيك يا يوسف جميل يا حبيبي احسنت يا يوسف آه، على فكره يوسف آه، ربنا يكرمه اصر ان هو ما يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني اصر ان هو ما يقراش من المصحف يعني هو اصر ان هو يقرا غيبا عن ظهر قلب ربنا يكرمك يا يوسف ويثبت القران في قلبك اللهم امين يا رب طيب معنا ال- الاتصال الاول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل ازيك يا حاجه ام احمد ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك بارك الله فيك وفي الشيخ يوسف وجعله ذخرا لشباب الأمة يا رب اللهم امين اللهم امين يا رب يا رب صوت حضرتك بعيد قوي طب كده واضح لا بعيد طب انا انا على العموم اسمعك جيدا يا حاجه أيوة وضح شوية طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ليدحضوا به الحق فأخذتهم طب أقول لك حاجة نعم ليدحضوا عايز أرقق الدال حاضر ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على ها؟
ال...
تاني وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ال- الشرح واضح بتاع أوجه الوصل بين الصورتين يا حاجة الله يبارك لك ويزيدك من علمه الله يكرمك واضح جدا جدا الله يسترك ويرضى عليك الله يسترها معاك يا رب آمين يا رب بارك الله فيك طيب معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم يا شيخ محمد ازاي حضرتك يا حاجة زينب الله يخليك وبارك فيك ويصلح حالك يا رب اللهم آمين يا رب بارك الله لك في يوسفك وربنا يجعل يوسفي زي يوسفك يا رب اللهم آمين يا رب اللهم آمين يلا نبدأ كده من أول غافر نبدأ إن شاء الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد طب أقول على ملحوظة صغيرة أؤمر فلا يغررك تقلبهم عايز أتمم الضمة حاضر.
تقلبهم حاضر فلا يغررك فلا يغررك تقلبهم في البلاد مم.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم حاجة زينب.
ليأخذوه حاجة زينب نعم عايز زمن الغنة معايا
طب ما انا أنا ما بحققهاش اه انا عايز بس وهمت كل امة حاضر يلا وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه مم.
وجادلوا بالباطل لي- ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب بارك الله فيك يا حاجة زينب شكرا احسنتي معنا الاخت سهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا اخت سهام الله يخليك بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم الله يكرمك آه، وكذلك- أقرأ حضرتك من الآية ستة ولا من كام؟
اه وكذلك حقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار عايز بقى طلب نعم عايزين نضبط أزمنة المدود حاضر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم يلا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كده حضرتك تمام الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمن طيب نعم.
أقول ملحوظة حاضر ويؤمنون هي الباء المكسورة ب ولا بي بي حاضر ويؤمنون به
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء وسعت وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ليا بس ملاحظة يا أختي سهام في حاجتين مم.
إيه إيه إيه إتمام حركة الكسر في كلمة به والملحوظة الثانية وسعت إتمام حركة الكسر فيها حاضر حاضر أحسن الله إليك يا أخت الله سهام يخليك معنا الحاجة صبرة السلام عليكم يا حاجة صبرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاجة ضيفك.
صبرة ربنا يبارك لك يا رب ويصلح حالك اللهم أمين يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي القول حاجة صبرة نعم عايزين بقى إيه نعتني قوي بالتشكيل حاضر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب قابل التوبة غافر الذنب وقابل قابل التوبة و و بين الواو قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صلي على عليه النبي الصلاة والسلام شايفة حضرتك كلمة لا إله إلا هو عليها مد أيوة أيوة علامة المد اللي وراها همزة المد كام حركة أربع حركات عايزين بقى نعد على ايدينا نضبطها حاضر.
لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا فلا يغر يغرنك لا فلا يغررك فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من, من بعدهم وهمت كل أمة كل كل أمة برسولهم ليأخذوه و- ويجادلوا في- ويجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم لا فأخذتهم فأخذتهم مم.
فأخذتهم فكيف كان عقاب تاني كده وجادلوا بالباطل ليدحضوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالباطل بين الكسر بالباطل ليدحضوا به الحق فتأخذهم ليدحضوا به الايه الحق ايوه فايه نعم ب- بين الحروف حاضر بالحق ف... ف... فأخذتهم لا فأ... لما اقول خلي بال حضرتك يا حاجه صبره نعم.
لما اقول فأخ... فاخذتهم يبقى الذال مفتوحه هي الذال مفتوحه ولا ساكنه سكنة يبقى فاخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقاب وصلت يا حاجه صبره وصلت بركة يبقى الله ملاحظتي حاجه واحده نعم.
خلي بال حضرتك اول ما تقابلي الحرف ايه الفرق بين القارئ الماهر والقارئ اللي لسه بيتتعتع الحروف طبعا لا مش الحروف وبس الحركه اللي فوق الحرف بارك الله يبقى فيك.
مطلوب مني ان انا اكون عندي ملاحظه بنتعلم يا شيخ دقيقه محمد من للفتحه حضرتك.
والكسره والضمه والسكون بنتعلم منكم والله ربنا يكرمك لا انا بس بوجه حضرتك بارك ليه الله فيك.
عشان بعد كده كل مره مزيد من التقدم احسنت يا حاجه صابر معنا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا اختي بالقراءه ممكن أقرأ؟
تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أحسنت بارك الله فيك معنا أخونا متولي السلام عليكم يا متولي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا نقرأ منين آه، ابدأ كده من آه، مطلع سورة غافر أعوذ.
حاميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا أحسنت معنا العوام السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ محمد ازيك يا محمد الحمد لله رب العالمين ازيك يا مولانا الله يكرمك الله يخليك يلا نبدأ وكذلك حقا
نبدا منين يا فندم آه، من أول وكذلك حقا من أول الآية ستة اول ايه ستة في سورة غافر
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمات كلمة كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بارك الله فيك يا محمد أحسنت طيب معنا أخونا عبد الله السلام عليكم يا عبد الله السلام عليكم يا عبد الله السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبد الله مع حضرتك تفضلي يا أختي بالقراءة
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد ال- شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغ- يغررك تقلبهم في- في البلاد نقولها على بعض بقى فلا يغررك
فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذ فأخ ليد- فأ- آه، ليدحضوا به الايه
الحق ايوه نبين التشكيل يلا
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذ فأخذتهم فكيف كان عقاب بارك الله فيك احسنت معنا ام ابراهيم السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بارك ورحمه الله فيك وفي في ضيفك ال- الجميل دوت الله وعقبال يكرمك أولادنا كلهم لما يبقوا أولاد المسلمين كلهم يبقوا زيه اللهم امين يا رب يكتبوا في ميزان حسنة يا رب العالمين اللهم امين يا رب نكتب وكذ... نقرأ وكذلك آه، نقرا وكذلك ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمة, كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بس ليا ملاحظه يا حاجه يا فندم وكذلك حقت حا ولا حاه حا هو ده اللي انا عايزه كلمات وكذلك ولا حا.
كلمة نعم كلمات ولا كلمة كلمة طب يلا نظبط بقى ده وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار اقول على ملاحظة تاني اتفضل اي نون مشددة بنعمل معاها ايه بيبقى في غنة كلام جميل أيوة.
طب على الذين كفروا انهم ولا انهم أنهم طيب النار ولا النار النار طب يلا نظبطها على الذين كفروا وكذلك حقت كلم كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار تمام الذي الذين يحملون العرش ومن حوله ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت, وسعت كل شيء وسعت وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا, تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا, واتبعوا سبيل سبيلك وقهم عذاب الجحيم ليا ملاحظة يا حاجة في الآية ديت اتفضل أول ملاحظة الذين يحملون لا يحملون بين الكسر ده نمرة واحد نمرة اتنين ومن حوله ما نقفش بحركة نقف بحركة ولا بسكون الذ- الذين ايه لا كلمة ومن حوله ومن حوله لما نقف عليها نقول ومن حوله ولا ومن حوله ومن حوله تمام هي دي بس ملاحظاتي أيوة.
خلي بالك من حاجة زي كده حاضر بارك الله فيك يا حاج أحسنت طيب معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الملك و- وابننا وحفيدنا اللي معاك الله يسترك ويرضى عليك يا حاجة فاطمة الله يخليك ويبارك فيك آمين يا رب أبدأ إن شاء الله نبدأ وجزاك من الله أول على غافر؟
الشرح.
يلا.
جزاك الله على الشرح الله يسترك الله يخليك ويبارك فيك آمين يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح من بعدهم أمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فأخذتهم لا فأخذتهم ايوه كده فكيف كان عقاب بارك الله فيك يا حاجة فاطمة أحسنت معنا آه، الحاج أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي آه، أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن أنا ما عنديش أي معلومات ع- يعني أنا لسه آه، بادئة وما عنديش أي معلومات عن القراءة حتى بسمع حضرتك أحيانا وأنت بتقول على أنواع القراءات ما مش بعرفها فيعني يا ريت تخصص كل كام حلقة كده حلقة للمبتدئين وبعدين حضرتك أكثر من رائع ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك آه، خير خير لان في ناس كتير جدا ما هيش عارفه آه، ازاي تقرا صح ف والاساسيات وانا لسه بادئه مع حضرتك و... و... ويعني يا ريتني أبقى اكون آه، مشاركه بتقرا صح يعني حاضر نفسي اعرف التنوين والغنه والحاجات اللي حضرتك بتقولها والقلقله والحاجات دي يعني أقول لحضرتك كده من خلالك يعني إن شاء الله يعني حضرتك اتكلمت على مسألة آه، يمكن أنا بشرت بيها في الحلقة السابقة إن شاء ربي إن شاء ربي إن شاء ربي إن كان في العمر بقية بإذن الله في الحلقات القادمة إن شاء الله انتظروا بإذن الله حاجات جديدة للمبتدئين ان شاء الله يعني مش هقول للمبتدئين فقط وللمتقدمين ان شاء الله بأمر ربي طب نقرأ ربنا شوية يبارك فيك يا رب ويبارك في يوسف واللي زيه آمين يا رب أع- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار طب أقول معلو- معلومة اتفضل أول حاجة وكذلك حقت كلمات ولا كلمة هو في ألف بعد الميم كلمات آه كلمات.
كلي بص حضرتك كلمات كلمة آه وكذلك حقت كلمة ربك يلا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار طب إنهم هي إي ولا آه
آه يبقى يبقى إنهم أنهم.
ولا أنهم أنهم أيوة أنهم أصحاب النار تمام الذين يحملون العرش ومن حوله ومن ولا ومن ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا طب اقول لك على اقول لحضرتك على معلومه اتفضل واخده بال حضرتك من الكلمه اللي في المصحف ويؤمنون به يا- نعم شايفه كلمه به آه، نعم مش في بعد الهاء دي علامه كده زي اليه نعم.
بس مقلوبه نعم اهي لما نلاقي العلامه اللي بعد الهاء دي المقلوبه دي امد حركتين بس ما زودش ويؤمنون به ويستغفرون
و ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع و- وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم بارك الله فيك يا حاج احسنتي شكرا جزيلا بارك الله فيك سلام عليكم عليكم السلام طيب يوسف عايزين كده طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا ممكن اخت تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بس ليا بقى ملاحظة يا أختي لو وصلنا الكلمات هتبقى للمعنى أوقع وصلت
نعم لو حضرتك في الآية الأخيرة حضرتك كنت بتقطعي الكلمات تمام ف... فلو تم وصلها يعني صح النفس بيحكم بس لو عرفنا نوصل يبقى المعنى هيبقى أفضل وأوضح جزاك الله خيرا خيرا جزاك يا أختي أحسن الله إليك طيب يوسف نعمل كده نموذج احنا لسه قايلين دلوقتي انه من حفظ المتون حاذ الفنون طب احنا عندنا من ضمن النماذج متن تحفة الاطفال ما تسمعنا نموذج منها نتغنى كده بالمتن نسمع كده
قال الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمات الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تاله وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميز الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإصغار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء بارك الله فيك يا يوسف يعني كان نفسي أكمل معاك لكن يعني الوقت انقضى آه، سريعا آه، شرفتنا في اقرأ وارتقي يا يوسف ونتمنى إن شاء الله تبقى زيارات متجددة بإذن رب تبارك وتعالى مع حلقات اقرأ وارتقي جزاك الله خيرا يا يوسف أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم آه، إن شاء الله ألتقي بكم آه، غدا مع برنامجكم رواية ورش عن الإمام نافع إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتق بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة الرحمة الرحمة بستان